خليجية فضائية بأخلاق سماوية بأخلاق سماوية الخليجية فضائية بأخلاق سماوية بأخلاق سماوية
في ساحة المحراب في ساحة المحراب راق الحديث وطاب والروح سابحة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد كونوا ربانيين كونوا ربانيين هو برنامج الإعداد لشهر رمضان إن شاء الله وعلى مدى هذه الحلقات ست حلقات إن شاء الله نلتقي أسبوعيا بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد علشان نعد إعداد إيماني قلبي تربوي لأنفسنا قبل دخول شهر العتق من النيران إيش معنى كونوا ربانيين وليه هذا الاسم هذا الاسم مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يعني إيه كونوا ربانيين الربانية لو حبينا نتعرف عليها الربانية إنه الإنسان يكون قلبه متصل بالرب سبحانه وتعالى لو القلب متصل بالرب يبقى متحلي بآثار أسماء ربنا تعالى وصفاته الإنسان إذا كان موصوف بصفة الربانية يبقى دائما بيتحلى بصفات الجمال صفات جمال ربي سبحانه وتعالى وبيبقى على نقيض كده في صفات الجلال الربانية لما ربنا وصفها لنا وذكرنا الآيات قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اداني معلم مهم جدا في الربانية وهو معلم العلم والتعليم معلم التوازن اللي لازم يبقى عليه كل عبد سائر إلى الله تبارك وتعالى إزاي؟ إنه يحقق المعادلة الثلاثية ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لازم يبقى فيه علم لازم يبقى فيه عمل لازم يبقى فيه دعوة إلى الله تبارك وتعالى أنا اخترت الاسم ده في هذا الزمان زمان الثورة الزمان اللي بتتغير فيه الأنظمة وتتغير فيه أمور كتيرة في حياتنا لأن في معنى الربانية يسمى الإنسان رب البيت أي الذي يدير البيت ده اللي بيقوم بسياسة هذا البيت ففيها معنى مهم قوي احنا بنتكلم عليه كتير دلوقتي مسألة إدارة الحياة مسألة سياسة الحياة مسألة انه الدين ازاي يكون صانع لهذه الحياة الدين منهج لحياتنا اسلامنا كذلك الربانية بتقول المعنى ده وانا السنة دي محتاج ان احنا نتدارس المعاني دي مش كل سنة نتكلم على معاني إيمانية مجردة دائما لما بنتكلم على الإعداد إعداد العدة لرمضان نقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين عايزين نستعد لرمضان بالصيام بالقيام بتلاوة القرآن بأعمال البر صحيح لكن المعنى قاصر المعنى محتاج يبقى أكتر من كده ليه؟ لأن مفهوم العبودية أعظم من كده العبودية معناها كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة محتاجين قربات وأعمال جديدة احنا ما بتخطرش على بالنا واحنا بنعد العدة الإيمانية لرمضان دايما بتبقى هي دي الأعمال فقط أنا عايز قلب جديد عايز أعمال قلبية عايز عبوديات في معاملات عايز عبوديات في أمور بقت هي أهم ما يمكن الآن في حياة كل مسلم ومسلمة أنه يفهم يعني إيه الإسلام منهاج حياة لو عايزين نحط موضوع الربانية في نقاط فأول معنى من معاني الربانية قلنا قلب متصل بالله سبحانه وتعالى المعنى الثاني الربانية فيها معنى التربية ولاحظوا في آية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا الوهن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انه غثائية الأمة آه أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ليه؟ بين لنا ان أخطر الأدواء دي اللي هتخلينا عدد كتير لكن المحتوى للأسف مش على المطلوب قال لأنه هيبقى في الأمة ده الوهن وعرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بأنه حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت أنا محتاج أن أنا أتعالج من الآفات دي قبل ما أدخل على رمضان عشان أنال الثمرات العظيمة الرمضانية من العتق من النيران ومغفرة الذنوب وبلوغ منزلة الصديقين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث لما جاءه الرجل وقال أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء عشان أنال المعنى ده عشان أوصل للثمرة دي أنا محتاج تربية محتاج أتربى وابتدي بالتربية الذاتية تربية كل واحد منا لنفسه التربية دي من أهم الأشياء اللي الإنسان يربي فيها نفسه عشان يبقى رباني إنه يتخلص من الوهن اللي هو إيه حب الدنيا اللي يفسد على الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى حب الدنيا وكراهية الموت أول معنى في الربانية قلب متصل بالرب المعنى الثاني تربية ذاتية تربية كل واحد منا لنفسه المعنى الثالث قلنا إدارة وسياسة للحياة نظام في الحياة الربانية معناها من جملة المعاني قلنا فيها معنى الإدارة والسياسة سواء بقى على المستوى الفردي ان كل واحد مننا يدير حياته وينظم وقته وينظم حياته كلها بالدين بالإسلام يحقق معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يحقق معنى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نظام كأنهم بنيان مرصوص سياسة الحياة بالدين إدارة الحياة بالدين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى الاجتماعي إزاي نعيش قضية الإسلام النهاردة قضية تطبيق الشريعة إزاي نعيش المعنى ده ده معنى من معاني كونوا ربانيين في معنى الربانية قلنا المعنى الرابع التوازن التوازن دايما أقول إنه الملتزم الإنسان المتدين هو مش الصائم القائم ولا هو اللي ظاهره ظاهر السنة سواء ده إنسان ملتحي أو عليه السمت الظاهر والأخت دي المختمرة أو المنتقبة أو أو مش ده بس مش ده بس ده جزء من الدين ادخلوا في السلم كافة لكن دايما المعنى أعلى وأوسع لازم نركز على أنه يبقى ظاهر وباطن يبقى اتزان ما بين كل الواجبات أعطي كل ذي حق حقه هي دي معنى كونوا ربانيين المعنى الرابع التوازن ما بين العلم والعمل وما بين الدعوة المعنى الخامس جت في الآية بعد ما قال سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله قال وما ضعفوا الرباني عنده من القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوي بعلمه قوي حتى في جسده قوي بنفوذه بقوته بسيطرته على الأمور قوي عايزين قوة وليس ضعف ولا خذلان عايزين الناس تتربى تربية الأحرار لا تربية العبيد عايزين الناس تتخلص من آفتها النفسية من ضعفها النفسي الهزيمة النفسية الموجودة اللي بفضل الله عز وجل بدأت تتبدد في زمان التحرر ده من القيود فكينا القيود محتاجين نعلي الهمم الربانية بتقول قوة في طاعة الله سبحانه وتعالى المعنى السادس وما استكانوا المعنى السادس الربانية عز الربانية عز وليس فيها معنى الاستكانة ولا الذل ازاي تتعزز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ازاي تتعزز والمعنى هنا ان انا ببقى احيانا ذليل قدام شهوة يا ايها المسلم يا ايها الشاب يا أيتها المسلمة يا أختي يلي ضعيفة قدام شهواتك يا أخي يلي ضعيف قدام نزواتك قدام أهوائك يلي ما بتقدرش تفارق الذنب الفلاني يلي أدمنت المواقع وأدمنت العادة السيئة وأدمنت كذا وكذا من الذنوب ليه تبقى ذليل قدام نفسك أبى الله إلا أن يذل من عصاه ليه ترضى لنفسك بالدون ليه ترضى بنفسك بالضعف ليه ترضى بنفسك بالشعور ده وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الربانية خدنا فيها ست معاني ومع كل معنى هنبتدي نعيش آفاق الربانية مع الست حلقات دول حتى رمضان قلنا المعنى الأول معنى قلب متصل بالله عز وجل المعنى الثاني تربية وتهذيب للنفس تربية ذاتية المعنى الثالث المعنى إدارة وسياسة الحياة المعنى الرابع التوازن في الحياة المعنى الخامس القوة المعنى السادس وهو معنى العز في الواقع الربانية بتعني تحقيق معادلة لماذا خلقنا الله ربنا سبحانه وتعالى بين لنا والكل فاهم المعنى انه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ونوحده سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن دايما نقول في معنى دايما بينسى الناس اللي هو واستعمركم فيها معنى العمران معنى ان يكون لك بصمة في الحياة الربانية ايمان وعمران ايمان يبقى الواحد مننا بيحقق المعنى ده كيف يكون له حال مع الله ازاي قلبي يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى وازاي ابقى ليا بصمة في الحياة المعنيين دول اللي احنا قلناهم في ثنايا الكلام لما اتكلمنا على التوازن الربانية قلنا في اول معنى من معانيها معنى الاتصال بالله وده اللي احنا عايزين في الحلقة دي نتكلم عنه وانا هحدد لكم بعض المعاني دي ازاي نحققها ازاي نوصل الى قلب موصول بالله سبحانه وتعالى ازاي نحقق معادلة تحقيق الحال مع الله عز وجل يعني ايه الكلام ده يعني قلبي ساعات كتير احس انه مقطوع عن ربنا بدعي ومش حاسس بقلبي بحاول ان انا افتح في ابواب من الطاعات صلاة وصيام و و و قلبي مش مطاوعني حاسس بالران اللي على القلب حاسس بقسوة في القلب أعمل إيه عشان أعالج هذه القسوة أعمل إيه عشان قلبي يبقى موصول بالله ابتديها بالتضرع ابتديها بإيه؟ بالتضرع ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم علاج قسوة القلب انه الواحد مننا يضرع لعلهم يضرعون انه يتضرع لله والتضرع مش دعاء مش مجرد دعاء مش مجرد انك ترفع ايديك وتطلب التضرع فيها افتقار فيها مسكنة فيها انكسار فيها ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى شوفوا كده المعنى ده وهو ربنا سبحانه وتعالى بيعالج لنا أول مشكلة أول عقبة هتقف قدامنا علشان نتهيأ لرمضان أول مشكلة الغفلة أنا غافل سرحان تايه شارد أنت دلوقتي سامعني مركز معايا بالله عليك وبالله على حضرتك شرد بالكو وسرح قد إيه ليه في الوقت الواحد الواحد مننا بيبقى مدوش ما بين هموم كتير ليه مش عارفين نحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جعل من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه هم المعاد من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد انه بقى رقم واحد عندي انا فين من الطريق أنا فين من الصراط أنا فين واحد من السلف أظنه كان يوسف بن أصباط كان يحكي عن بعض الصالحين بيقول قعد كده الراجل قاعد سرحان فقلت له يا انت رحت لغاية فين قال في الصراط أنا ذهلت رحت فين في الصراط والقصة اللي ذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة العبد الصالح الصحابي أبو ريحانة الذي حكى أنه لما قفل أي رجع من غزوة من الغزوات فرجع فدخل بيته فوضعت زوجته أمامه الطعام جابت له الأكل والشرب فتناول شيئا ثم قام فتوضأ وجلس في مصلاه يقرأ سورة فإذا ختمها انتقل إلى أخرى وظل ليلته كلها هكذا فجاءته زوجته وقالت له يعني انت فين انت بقالك فترة سايب البيت يعني هل كان لنا منك حظ ونصيب انا ماليش حق عليك ولا ايه قال يا لو ذكرتيني لتذكرت ايه الناس دي يا ناس يعني بيقول ايه بيقول انا ياه انت لو كنت فكرتيني كنت كنت افتكرت ان حقك بالطبع لابد ان اقوم به لان ده حق من حقوق الشرعية ذهل فيه فقالت له طب وهو انت ايه اللي نساك وايه اللي اذهب عقلك قال رأيت الله عز وجل يذكر من شأن الجنة ومن أنهارها ومن ملذاتها وحريرها ولباس أهلها و و و و فشغل ذكر الجنة قلبي هو ده بقى ناس سرحانة فين وناس سرحانة في ايه عارفين قصة السيدة عائشة لما أعطيت مالا فأنفقت في يوم واحد مبلغ كبير جدا أظن كان خمسين ألف درهم وكانت صائمة فجاءتها جاريتها وقالت هلا يعني كنت استبقيتي شيء عشان تفطري به قالت يا لو ذكرتيني لتذكرت هو ده بقى انه القلب مشغول بهم الآخرة مش نعسان في الدنيا فعشان كده أول خط أحمر أول مشكلة أول عقبة محتاجين نتجاوزها عشان القلب يبقى متصل بالله عشان نحقق أول معلم من معاني الربانية قلوب متواصلة بالله عايزين أول شيء نبدد الغفلة دي وقلنا نبدد الغفلة عن طريق التضرع عايزين نعالج قسوة القلب عن طريق التضرع هات الشاهد قال الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك تاني تاني واذكر ربك في نفسك عمرك أو عمرك ذكرت ربك في نفسك عمرك سرحتي مع ربنا عمرك شردت ولقيت نفسك في الملكوت شارد في ذكر صفة من صفات ربنا في نعمة من نعم ربنا عليك قعدت تناجي ربك بقلبك قعدت تثني على ربك بقلبك قعدت تستشعر مقام الحمد لله سبحانه وتعالى بقلبك حسيت ان القلب بقى هو اللي بينطق مش لسانك بقت ذاكر بقلبك شفت العبودية دي عبودية الذكر القلبي عبودية السرحان مع الله عبودية السرحان للآخرة واذكر ربك في نفسك تضرعا أهو ده الشاهد واذكر ربك في نفسك تضرعا القلب طلع منه ايدين ايدين على هيئة التضرع القلب بقى ساجد والقلوب بتسجد سجدة يمكن تتمنى انها ما تقوم منها ابدا تكون من معاني القيام لله قوامين لله القلب يستشعر معنى مختلف تماما وهو بيتضرع لله سبحانه وتعالى تلاقي نفسك قلبك يبقى ينطقها قبل لسانك تلاقي نفسك بتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تلاقي قلبك قبل لسانك بيقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قلبك متضرع قلبك مستشعر معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب ما تحوجني لغيرك يا رب يا رب يا رب ليس لي رب سواك يغفر ليس لي رب سواك يعفو ليس لي رب سواك يتوب علي اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدني وتكرم اللهم ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك فقيرك ببابك مسكينك ببابك محبك ببابك راجي فضلك ببابك مؤمل خيرك ببابك يا رب فلا تطردني عن جنابك يا رب يا رب فيتضرع ويستكين وتلاقي نفسك عايز تكررها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما القلب يستشعرها لغاية ما تحس ان قلبك هو اللي بيصرخ بيها لغاية ما تحس بمقام ان ابراهيم لأواه حليم لغاية ما تحس ان قلبك اللي بيصرخ ان قلبك اللي بيئن ان قلبك اللي بيتأوه بيتضرع ساعتها الباب بيفتح لان الصرخات دي طرقات على الباب كأنك واقف على الباب والإيد اللي طلعت من القلب قاعدة بتخبط على باب الرب وتتواصل بالله يا رب افتح لي بابك يا رب افتح لي بابك يا رب افتح لي بابك يا رب إلى أن يفتح لك الباب فساعتها يمتد من القلب حبل الوصال بالرب تلاقي بقى في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حبل ممدود ساعتها القلب يبقى متصل بالله فيحقق المعنى اللي الجنيد قاله لما عرف يعني ايه المحبة لله قال هو عبد ذاهب عن نفسه انا مش في الهموم والشهوات عامل زي ابو ريحانه اللي مش في دماغه دلوقتي الزوجه والولد و... مش في دماغه ذاهب عن نفسه والله الناس لما تصيبها هموم الدنيا بتبقى كده بيبقى سرحان ومش عارف يعمل ايه لو عليه دين ولا عنده مشكله والمشكله دي مستحوذه عليه فبيبقى ذاهل عن نفسه ذاهب عن نفسه وليه ما يبقاش الذهاب ده لله سبحانه وتعالى ذاهب عن نفسه متصل بربه فإن تكلم فبالله وعن الله لما يطلع اللفظ لما يطلع الكلمة تبقى عن ربنا ويبقى بتقدير ربنا سبحانه وتعالى وبإعانة ربنا فهو بالله ومع الله ولله يا سلام على رياض حب الله يا سلام يا سلام على الناس اللي قلوبها لما بقت موصولة بالله لما تضرعوا لله بقى الواحد منهم يقول زي عتبة الغلام المحب لله لما بقى يقول إن تعذبني فإني لك محب إن تغفر لي فإني لك محب يا سلام على حكيم ابن حزام وهو بيلف حوالين الكعبة وهو عايش قلبه متواصل بالله قلبه بقى مستشعر القرب من ربنا في أعظم بقعة وهو بيقول لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه بحبك يا رب بقى القلب في عين شايفة ما بقاش في العمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلب بقى شايف ما كذب الفؤاد ما رأى القلب بقى مستشعر معنى القرب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بقى مستشعر معنى المراقبة لله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا قلب موصول اتفتح الباب ازاي بتضرع يحصل ازاي بذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين حصل ازاي انه تعرف على ربنا سبحانه وتعالى فبددت الغفلة بقى التضرع ده استوجب المعرفة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنت مين يا رب أنا عايز أقرب لك يا رب أنا عايز أحبك أكتر يا رب أنا عايز أتودد لك يا رب أنت الودود اللي بتتودد لعبادك أنا اللي المفروض اللي اقوم بالمعنى ده انا اللي اتودد لك يا رب اعمل ده ازاي اه ارفع ايديك وابتدي ناجي وابتدي استشعر في البداية مقام الثناء عليه سبحانه وتعالى أثني عليه باللي يجي على بالك واللي يجي على لسانك وأي كلام قول له مش عارف اقول لك ايه اعمل ايه علشان خاطر يا رب اثني عليك واحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب انت ربي وانت الهي سيدي ومولاي وقره عيني اليك جئت اليك جئت اليك جئت يا رب فتثني عليه سبحانه وتعالى وتبدأ بعد ما تعيش معنى العبودية بالثناء على الله عز وجل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه في حديث الشفاعة ان ربنا سيجري على لسانه محامد وثناء على الله عز وجل قال انا ما- مش عارف انا لا اعيه الان فيتفتح ال- الباب ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى واشفع تشفع انت كمان كده اثني عليه سبحانه وتعالى واقعد قول اللي يجي على بالك بس طول في الثناء اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب وعيش وانت بتقول معنى بجد ما تحفظ ما تقولش كلام وخلاص عيش معنى المنان عيش معنى صفة الحنان الحنان والأمان من الرحيم الرحمن عيش معنى يا أيها المدثر ويا أيها المزمل قال له كده عشان يقول له المعنى ده يا من تريد غطاء الدثار والغ... وأن تزمل تغطى عشان تحس بدفء عشان تحس بأمان عشان تحس بمعنى الهدوء والسكينة الهدوء والسكينة والحنان والأمان عند الرحيم الرحمن عيش المعنى ده وانت بترمي الحمول عليه سبحانه وتعالى معنى وحنانا من لدنا معنى أمان الخائفين معنى انه أرحم عليك من أمك وأبيك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى عيش المعنى وابتدي تحبب من خلال المعاني الجميلة دي لربك سبحانه وتعالى وقدم مسألتك واسأله انه يلين قلبك انه يرد اليك قلبك اسأله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث شداد بن أوس لما قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات إيه الكلام اللي ما يتوزنش بالذهب والفضة إيه الكلام اللي أثمن من الدنيا وما فيها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك قلبا سليما قلبي يبقى ليك يا رب لا يبقى معلق بالدنيا ولا يبقى معلق بغيرك لا يبقى بيحب حد من الناس ويشترك معاك في حب في حبي ليك يا رب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قلبي متحبب ليك يا رب معلق بالسماء يبقى قلب موصول أول شيء بالتضرع اللي يزيل الغفلة بالتضرع اللي يزيل القسوة بالتضرع اللي يفتح الأبواب طب ولو فتح الباب هنعمل إيه يجي بعد كده ابن القيم بيقول لنا انه بعد مرحلة اليقظة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي دي ان الواحد لما يفوق بتيجي مرحلة التانية اللي هي مرحلة الفكرة مرحلة اعمال الفكر طب اعمل ايه خلاص الباب اتفتح هدخل ازاي على ربنا ازاي الوصال يبقى على طول بالله سبحانه وتعالى اسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الكتاب أي القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به عايز الحبل يبقى موصول عايز القلب يبقى دائم الاتصال والوصول يبقى المعنى الثاني بعد التضرع التدبر التدبر أصل القلوب بتبقى عليها قفال ولا يفتح القفل إلا آية آية تنزل على القلب تطهر القلب تنور القلب من ظلمة المعاصي مش إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء مش تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء لغاية ما نوصل لمرحلة الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون طيب القلب ده ينور إزاي القلب ده يغسل من أدرانه إزاي إزاي آية آية تدخل القلب أعظم أعظم منظف ومطهر للقلب آية تحسها وتعيش معاها وعشان كده عايز أعجل لكم بالواجب العملي من دلوقتي عايزين ده احنا داخلين على شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن في رمضان نكهة تانية حياة تانية لازم من دلوقتي نعيش المعنى ده باقي من الزمن 43 يوم ويدخل علينا رمضان شهر القرآن فما تعد له يا عبد الرحمن ويا أمة الرحمن عايزين نعد بشيء هنبتدي نعمل ايه عايزكم النهاردة تاخدوا أول ربع في سورة البقرة أول ربع في سورة البقرة أو حتى أول عشرين آية أول عشرين آية وقسمها لي التقسيمة دي من الآية الأولى لغاية الآية الخامسة ده المتقين أو بين قوسين أهل الإيمان الآية الستة والآية السبعة دول الكافرين من الآية 8 إلى الآية 20 دول المنافقين تحت هذا المعنى اكتب في أجندتك الخاصة اكتبها على قلبك من أنت؟ احنا هنعيش المعنى كده وتعالوا نطبق تطبيق عملي انت مين؟ انت من المتقين التقسيمة كده لما ربنا افتتح كتابه بعد الفاتحة اللي هي أم الكتاب جه التفصيل أول تفصيل أنت مين أول عشرين آية بتقول لك وبتقول لنا كلنا أنت مين أنت من المؤمنين أنت كريم على الله عز وجل أنت عند الله وجيهة الآية ما قالتش في البداية ما قالتش المؤمنين قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآيات قالت المتقين ما قالتش المؤمنين مع إن بعد كده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون على إن بعد كده قال الكافرين إن الذين كفروا وبعد كده اتكلمنا على المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآيات قالت متقين قالت منافقين وكافرين انت مين عش العشرين آية دول تحت هذا الشعار من أنت يا ترى أنت من المتقين طب ده موضوع المتقين ده موضوع مهم جدا عشان إعداد العدة لرمضان ليه مش ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني ثمرة الصيام التقوى إنك هتصوم عشان إيه عشان رجاء أن أحصل التقوى والتقوى دي اللي هي إيه اللي هي بيها التفاضل ما بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى دي فين محلها التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى دي احنا بنتكلم في قلوب قلوب عايشة قلوب موصولة والتقوى دي ايه ده عبادة مطلوب منك تحقيقها في كل مكان اتق الله حيثما كنت والقرآن وسورة البقرة كلها مدارها على الكلمتين دول كل السورة بتشرح يعني ايه هدى ويعني ايه متقين ولو اتسع المقام في حلقة من الحلقات الجاية اثبت لكم الكلام ده انه نص السورة بيتكلم عن الهدى ونص السورة بيتكلم عن المتقين صفاتهم واحوالهم واديك مثال سريع على معنى المتقين اقرأ ربع ليس البر كتطبيق وعد لي فيه كام تقوى وانت تعرف ان الصورة ماشية كده المهم انا عايز اقرأ بنية التدبر ان الايات دي تنزل عليا تفوقني اه لما النهاردة اعيش معنى من انت انت مين واعرف ان انا حالي فين من الناس دي يا ترى عندي مشكلة في معنى الإيمان هو أنا محقق الشروط بتاعة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ترى أنا مؤمن بالقرآن وعايش في رياض القرآن ومتصل بالله عن طريق القرآن ولا شيء آخر يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم دول اللي على هدى من ربهم هم دول المفلحين حط المعاني دي عد معايا كام معنى ربنا سبحانه وتعالى أشار به في خلال الآيات دي كصفات المتقين يؤمنون بالغيب أدي واحد وإيه تاني ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أدي ثلاث حاجات ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إيمان بالكتب وبالآخرة هم يقنون أدي الإيمان باليوم الآخر أدي خمس معاني يا ترى الآخرة مني أسأل نفسي أدي التدبر أدي عايش في رياض القرآن يا ترى أنا محقق المعاني دي يا ترى أنا إيماني بالآخرة إزاي يا ترى إيماني بالغيب إزاي يا ترى أنا محقق للمعاني دي ولا لا من أنت بعدين تنتقل وتعرض نفسك يا ترى زي ما العلماء قالوا القلب الواحد ممكن يبقى فيه إيمان وكفر ونفاق يا ترى أنا عندي شيء من صفات الكفار لازم أتخلص منها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني ما بيفرقش سواء عملت سواء ما عملتش إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يا ترى سواء قلنا ما قلناش ما بيفرقش ده معنى مهم قوي وخطير قوي تعيشه وتقعد تقول ما انا ياما سمعت دروس وياما سمعت وشفت حلقات واتكلمنا كتير وقلنا وقلنا هو انا فيا ده سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يا ترى أنا قلبي اتختم عليه وأنا مش داري يا ترى على قلبي الغشاوة دي وأنا مش داري معنى مخيف لو عشته يبقى فيه انذار يبقى في معنى يخليك تهتز من جواك التدبر يبقى القلوب دي تتواصل بالله عايزين النهاردة يبقى واخدين الواجب العملي بحاجتين تضرع سجدة سجدة في جوف الليل يسجد فيها الجوارح تسجد فيها الجوارح ويسجد فيها القلب ودعاء بافتقار ومسكنة لغاية ما القلب يبكي قبل العين وتاني حاجة عايزين تدبر عيش مع القرآن تعيش مع القرآن ازاي زي ما علمتك انك النهاردة هتاخد الآيات دي وتبتدي تعيشها ونمشي معاها ببرنامج عملي كده واحنا ماشيين مع القرآن ونشوف المعاني اللي بتدور عليها الآيات أو ما يتيسر لك بس بنفس الفهم ده بنفس التعامل ده بالتدبر والتضرع قلب يتصل بالله تبارك وتعالى احنا يا جماعة عاملين خطة لهذا البرنامج وماشيين فيها بمراحل هتلاقوا أول شيء عشان التواصل لأنه مش هينفع إن أنا آجي آه، كل سبت نقول كلام ونتذكر الحلقة ال- الوظيفة الأساسية ليها هو الشحن الإيماني ان احنا نشحن البطارية اللي فارغة ومحتاجة كل شوية نجدد الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم الوظيفة شحن انك تاخد الشحنة في الحلقة زي ما خدنا النهاردة شحنة التضرع والتدبر كده وفهمنا ان احنا ازاي نتواصل ويبقى قلب موصول بالله سبحانه وتعالى هناخد الموضوع بالتدرج التالي هيبقى هناخد مع الوقت المرحلة دي مرحلة شحن وإحماء بعدين نبتدي نتدرب على بعض الأعمال القلبية ونبتدي نتكلم مش بس إيمانيات هتيجي بقى في الحلقات الجاية هنبتدي بقى نستضيف مجموعة من الشباب اللي بيقوموا النهاردة بأعمال ممتازة جدا عمرانية عايزين ندي معنى في الربانية مش بس هو المعنى الإيماني اللي هو الإيمانيات اللي احنا بنتكلم عليها لا لا لا ال- في معنى تعمير في الأرض وفي بذل وجهد وفي عبوديات لازم نتعبد ربنا بيها وتبقى خير إعداد لرمضان من قضاء حوائج المسلمين وغيرها أبواب الطاعات فعايزين نوسع مفهوم العبودية وبعد كده هيبقى إن شاء الله في آخر حلقة أو حلقتين هيبقى استنفار للهمم علشان خاطر ندخل رمضان بجدول فاهمين هنعمل إيه بالظبط ال- المشروع موجود على آه، في حملة موجودة على الفيس اسمها حملة كونوا ربانيين الواجب العملي يا شباب النهاردة بفضل الله عز وجل عدد الموجودين على الصفحة ادخلوا على الفيس حملة كونوا ربانيين هتلاقوهم وصلوا إلى أكتر من 13 ألف إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه حاطين إنه قبل رمضان نكون وصلنا ل ألف فالكل لازم لازم يبقى آه، مركز معانا إن شاء الله إن احنا نحاول آه، نوصل لهذا العدد كله بقى يعمل آه، يعني إضافة للجروبات أو الأصدقاء الموجودين فيه على حملة كونوا ربانيين موجود على موقع منهج موقع منهج الحملة موجودة بتنزل آه، رسالتين في الأسبوع وفي مطوية أنا بقول يا ريت كل الناس تطبعها مطوية اسمها لازم نبطل مطوية خاصة به ال- هذا المشروع مشروع كونوا ربانيين والحملة فياريت نطبعها خلال الأسبوع ده ونوزعها في المساجد آه، المختلفة أو في الأماكن المختلفة ال- آه، الأسبوع ده هيبقى فيه اعتكاف أنا بقى يعني إن شاء الله مجموعة الشباب آه، هيبقوا موجودين إن شاء الله أنا أعتكف مع مجموعة من الشباب يوم الاثنين القادم في أحد المساجد ونجمع الشباب علشان إحياء المعنى ده من الفجر لغاية العشاء يبقى فيه أعمال إيمانية وعندنا خروجة الأسبوع ده لمستشفى إن شاء الله نصورها ونجيب في الحلقة القادمة مقتطفات من ال- الخروجة دي علشان نستعد إيمانيا بمجموعة الأعمال دي وفضل الله عز وجل آه، في كتاب أنا يعني يا ريت الناس تتواصل بيه كتاب اسمه يوم في حياة المسلم في رمضان يوم في حياة المسلم في رمضان الكتاب يا ريت نقرأه من دلوقتي عشان بيقول لي من المغرب للمغرب في اليوم الرمضاني المفروض أعمل إيه فأبتدي أستعد لزمان رمضان من خلال هذا ال- التواصل أو هذا المعنى فإن شاء الله تبارك وتعالى تكون بإذن الله جل وعلا الحملة آه، إن شاء الله ربنا يبارك والحلقات بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا المو- الموعد احنا بس النهاردة كان في يعني خلل شوية في الوقت لكن إن شاء الله نبتدي 11 وربع آه، على مدى ساعة كل يوم سبت بإذن الله تبارك وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
في ساحة المحراب في ساحة المحراب راق الحديث وطاب والروح سابحة
الخليجية فضائية بأخلاق سماوية بأخلاق سماوية
في حياتنا أوقات لا ننساها
حياة